السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله ألم أقل لكم يوم الجمعة الماضية في فضفضة أني أحبكم لله وأثبتت لكم ذلك عمليا هذا اليوم إثبات آخر إثبات آخر وحشتوني بقيت حاسس ان من الجمعه للاربع مسافه طويله عايزين نعمل حاجه في الوسط الصراحه يعني اه يعني آه انا بحبكم في الله واحب لقاءكم على الهوى بعدما آه يعني سجلنا اجزاء من اصول الوصول الى الله تعالى لرمضان آه احس ان اللقاء على الهوى وتفاعلي معكم شيء اخر وقد اعجبتني واسعدتني رسائلكم في الاسبوع الماضي على مدار الاسبوع في الكلام عن كيف واخواتها ومساله تصحيح الصلاه وتصحيح الوضوء بفضل الله عز وجل انا سعيد وشاكر لكل من آه لكل من آه يعني شجعنا على ان نستمر في هذا وان كنت في البدايه مترددا كل الناس بتعرف تصلي وكل الناس بتعرف تتوضا ايه اللي انت بتعمله ده ولكن يعني شجعتموني وثبتموني والشكاوى الكثيرة في أن كيف وأخواتها لا تعاد هذا يدفعني إلى أن أقول لكم كل إنسان عنده فيديو كل إنسان عنده كمبيوتر يسجل الحلقة ويعملها اسطوانات ويطبع ويوزع وزع على الناس كلها وكل اللي يصلي صح يبقى في ميزان حسناتك معايا ونبقى احنا كلنا في ميزان حسنات واحد هو سيدنا النبي اللي علمنا ازاي نصلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ونكون معه اللي قال صلوا كما رايتموني اصلي صلوا كما رايتموني اصلي ايها الاخوه انني اريد الان ان نستكمل وبسرعه قضيه الصلاه عشان ننتهي منها قبل رمضان رمضان داخل وكابس علينا بسرعة اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العافية والمغفرة قبل رمضان اللهم أدخل علينا رمضان ببركاتك ورحماتك وعفوك وجودك واكرامك واحسانك يا حي يا قيوم رمضان داخل وعايزين ننتهي من موضوع الصلاه ولكن زي ما اتفقنا يا تصلي صح يا تصلي صح هي حاجه من الاتنين دي مفيش حل تالت لازم تصلي صح وعشان تصلي صح زي ما قلنا لابد من إعداد حقيقي للصلاة حسيت النهاردة ومن يومين فاتوا إن أنا عايز أكلمكم في حاجة مهمة أوي في الصلاة وهي عدة الصلاة عايزين نعمل عدة للصلاة قلت لكم القصة دي قبل كده إن لما رحت زمان ألعب تنس فالمدرب التنس كنت رايح بتريننج كحلي فقال لي شوف اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس يعني ايه يا باشا قال لي لازم فانيلا بيضة وشورت ابيض وكاب ابيض طب ما مش هتفرق يعني لا هو كده اصوله فاحنا بنقول بقى اللي عايز يصلي يلبس للصلاه تنس ايه وبتاع ايه وتهريج ايه وكلام فارغ اللي انت بتقوله ده ايه يا عم ده ربك قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فاحنا عايزين نجهز عده للصلاه جلابيه بيضه وطاقيه بيضه طاقيه ها وطيب عطر طيب حاجه حلوه كده اه ما ما هياش مش فيها كحول مش آه، مش فري- ف- فرنش ولا ايطالي ولا حاجه لا لا عايزين حاجه آه، طبيعيه ما تدخلش فيها حاجه هتحس بطعم تاني قول لي ده انا عمري ما لبست جلابيه ماشي لله لله الله احق من تزين له انا ما بقولش فرض ولا شرط ولا ألزمك لا صلي في اللبس اللي انت عايزه طالما لبس طيب لكن اللي أزعجني ان انا اشوف واحد داخل يصلي ببيجامة النوم شورت او بيجامة البيت ما اعرفش ايه ايه ايه قصة اللي بيلبسوها اليومين دول دي شورت وداخل يصلي صلاة الجماعة في المسجد اللي جاي يصلي الفجر ببيجامة النوم ب ببدل التدريب لا عايزين نصلي صح يبقى مهيئين حتى نفسيا ان ده لبس صلاة المرأة احنا قلنا المرة اللي فاتت عايزين نعمل مسجد للبيت اي ركن كده من اركان البيت نروح مقفلينه كده بستاره الحته دي تبقى طاهره الحته دي تبقى طاهره حته كده فاضيه ايوه ونقفل عليها ها وتبقى طاهره بحيث الاطفال ما يدخلوهاش محدش يدخلها بالح- بالاحذيه تبقى دي اسمها مسجد البيت يبقى مأوى نأوي اليه مسجد البيت فيه العده دي فيه المصحف والسواك وازازه ميه زمزم و واسدال الصلاه بتاع المراه اللي بتلبسه في البيت للمرأة إسدال صلاة بتلبسه في البيت إسدال الصلاة برضو واحدة قالت لي يعني ممكن الواحدة لو لابسة لبس البيت وقاعدة في البيت براحتها وجت تصلي ممكن تلف ملاية على نفسها كده وتصلي ليه ليه مستهترين بالوقوف بين يدي الله ما اعمل اسدال صلاة حرير حرير اه يكلف 500 جنيه للي معاه وفي ب 8 جنيه لكن البس لربنا ان الله احق من تزين له احق من تزين له هتزين لمين اجمل من ربنا اعظم من ربنا اكرم من ربنا ايضا عايزين من الاستعداد للصلاه اراجع اللي انا هقراه في الصلاه يعني انا هصلي فعايز افتح مصحفي انا هصلي بايه هصلي مثلا بوضحى والم نشرح افتح المصحف واقرا والضحى والم نشرح قبل ما ابدا الصلاه اراجعهم هقرا من البقره هقرا من ال عمران اراجع انا هصلي بايه آه ايضا من عده الصلاه كتاب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للشيخ الألباني كتاب مهم جدا تقرأ فيه علشان آه، علشان تظبط امور الصلاه شوف النبي صلى ازاي كتاب الشيخ الالباني ده صفه صلاه النبي ما فيش كلام منه كله احاديث النبي كان بيصلي ازاي كان بيصلي بايه كان بيقول ايه كان بيركع ازاي ويسجد ازاي علشان برضه ما يبقاش كلامي ده خلص عند مجرد انك شفت الحلقه لا الكتاب ده هتلاقي فيه اللي احنا بنقوله واحسن من اللي بنقوله بس المساله هي انا كل مهمتي تبسيط المساله وشرحها بدانا الصلاه رفعنا ايدينا وانا رافع كده برمي ورا ظهري كل حاجه وانا نازل كده بهد كل حاجه الله اكبر قلتها صح ما بقولش الله واكبر ولا بقول الله اكبر وانا بقول الله اكبر وبعدين اقول دعاء الاستفتاح وبعدين اقرا الفاتحه واحده واحده وعلى مهلي ايه ايه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدها مدا وبعدين نسينا المره اللي فاتت نقول امين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه هندسة عايزك وانت بتقول آمين هندسها تطلع مظبوطة غفر له ما تقدم من ذنبه كم مرة مرت معانا دلوقتي غفر له ما تقدم من ذنبه في الصلاة عشان ذنوبك تمحي تتشال اظبط امين عارف تتقال ازاي افهمها بقى آ حركتين لان الف ممدودة مد طبيعي حركتين اتنين تبقى آ ومين اليه بتاع إين ممدودة من أربعة لستة لأنه المد عارض للسكون بيسموه كده مد عارض للسكون فأقول كده آمين مش آمين غلط مش كده يا عم طارق امين ا وبعدين مين زي ما كده لو دي اتظبطت وافقت الملائكه غفر لك ما تقدم من ذنبك حاجات بسيطه ولطيفه وتايهه وضايعه مش واخد بالك منها ولا الضاء الضاء الضاد ها ولا الضاء ستة ولا الضالين برضو اللام مشددة ال ولا الضاء ولا الضاد مشددة ولا الضالين آمين غفر لك ما تقدم من ذنبك وبعدين نقرا السوره وبعد ما نقرا السوره نرفع ايدينا الله اكبر واركع وشفنا الركوع المره اللي فاتت اسمع تاني كده سيدنا النبي ده, ده بقى من كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك دي يا جماعه اسمها الراحة معايا يا زعيم ربنا يتوب عليك يا مدني الراحة دي آه الراحة دي اهي اللي هي دي دي اسمها راحة اليد ماشي الراحة ضع راحتيك دي على ركبتيك يبقى الركبة اللي بيسموها الايه الصابونة الركبة لازقة في راحة ايدك ضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو موضعه فهمني ازاي عملناها كان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه ما يركعش يروح مدخل كيعانه تحت جنبه وإنما ينحي مرفقيه عن جنبيه يبقى كوعين بعاد عن الجنب المرفق قصدي بعيد عن الجنب وكان إذا ركع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر حتى لو صب عليه الماء لايه لاستقر ظهره حته واحده زي ما شفنا في اللقاء في الحلقه اللي فاتت في المره اللي فاتت ظهره مفرود حته واحده لو صبينا عليه ميه ما تتكبش كده ولا كده ولا كده ولا كده لانه حته واحده مستوي وقال للمسيء صلاته فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك فاذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وامكن لركوعك وكان لا ينصب ربنا يهديه وكان لا ينصب رأسه ما يرفعش رأسه ولا يقنع ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك وكان يطمئن في ركوعه وكان يقول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده ما تصلي عليه قاعد مشغول بالتليفون ليه أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم أو سجدتم أهي دي من خصوصيات سيدنا النبي انت واقف بعيد ليه يا محمد يا مصطفى ربنا يتوب عليك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من خصوصيات سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان هو كان بيشوف من وراء زي ما بيشوف من قدام ازاي انت يجب عليك الاستسلام في ناس هيقولوا لك كان له عينين في ظهره مالوش عينين في ظهره ما ثبتش احنا ورا الحديث اني لاراكم من بعد ظهري كما اراكم من امامي يبقى الرسول كان بيشوف من وراه زي ما بيشوف من قدامه بالظبط بدون عينين الله يريه بنفس العينين شايف اللي ورا زي اللي قدام ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ما ركعتم أو سجدتم ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد يا يا يا على راجل مسلم بيصلي وهو على غير الملة يا نهار ابيض والله حاجة صعبة جدا حاجة تخوف ليه قال ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم شفت غراب وهو بينقر دم اه زمان اما كنا ننظر الى واحنا كنا راجعين من المدرسه كده واحنا في ابتدائي وكانوا يذبحوا البعير او البقره كان جزار في طريقنا كان الغراب ينقر الدم كده فكان هذا الانسان الغراب وهو ينقر الدم شبيه باللي بيركع كده شوف الغراب كان ينقر الدم هكذا هي دي النقر ده السريع ده اهو كذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر قلت لكم القصه دي قبل كده لما كنت انا وصديق ليا الله يكرمه ويبارك فيه هو اللي, اللي باقي يعني من الاصدقاء الى الان آه وكنا دخلنا مسجد نصلي فالراجل سريع جدا فبعد ما خلصنا صلاه صاحبي ده بص لي كده وهو بينا لحقته انا لحقته فعلا بتجري وراه احنا واقفين نقرا الفاتحه تلاقيه ركع على ما كمل الفاتحه الله اكبر يكون رفع سمع الله لمن حمد عليه يكون سال الله اكبر سبحان الله الله ايه ايه بتجري ليه هو ده الذي ينكر شكرا يا مدي الذي ينكر الصلاه كما ينكر الغراب الدم قال رسول الله شويه احاديث النهارده زي الفل والله الناس اللي صايمه النهارده تدعي لنا عند المغرب عند الفطار كده ادعي لنا ان شاء الله مثل يقول رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي ياكل التمره والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا الله شفت بقى اللي بيصلي ده زي اللي بياكل بياكل وبيستطعم وبياكل لو ان احنا في عصر حتى الاكل بقى اي كلام بقى الشباب النهارده المهم مش ده مش ده الموضوع لكن الصلاه طعام الروح الصلاه هي الحياه الصلاه هي اللي بتقيم صلبك بين يدي الله الصلاه هي حظك ونعيمك وقوتك قوه القلب كيف تربي طفلا قوي القلب خطبه من عشرين سنه ولا اكتر دي ها كيف تربي طفلا قوي القلب انك تربيه اول حاجه على انه يصلي ويصلي صح ازاي يقف ويركع ويسجد ويركز مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع الذي ياكل التمر والتمرتين الذي ياكل التمره والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا عايزين في الصلاه نستمتع عشان كده سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيواصل يعني يجي المغرب وما يفطرش يفضل صايم لتاني يوم المغرب كان بيواصل فالصحابة واصلوا معاه فقال لا تواصلوا لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني طعامه وسقياه الصلاة والقرآن وذكر الله وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد هتيجي معانا وكان يقول صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها وسجودها اللي ما يتمش الركوع والسجود يبقى بيسرق من ربنا ترضى انك تبقى حرامي بتسرق من ربنا ده نسرق يعني ما تسرقش خالص اوعى تسرق ابدا لكن اخطر السرقه انك تسرق من ربنا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فلمح رجلا لا يقيم صلبه في الركوع فلما انصرف قال يا معشر المسلمين انه لا صلاه لمن لا يقيم صلبه في الركوع دلوقتي عايزين نقوم يا عم مدني معلش عشان نشوف الرفع من الركوع الرفع من الركوع هيبقى ازاي احنا دلوقتي اتعلمنا نركع وتعلمنا نقول واحنا راكعين سبحان ربي العظيم على مهلك واحدة واحدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وهتراجع تلاقي فيه 14 ذكر من أذكار الركوع في كتاب صفة صلاة النبي أو في كتاب الأنس بذكر الله تحضير للصلاة جميل تحضير إعداد إعدادك للصلاة في هذا في هذا الكتاب بإن إحنا بنجهزك للذكر مش سرد الاذكار وخلاص وانما فهم الاذكار انك تفهمها وتحسها وانت بتقولها بعد ما تقول سبحان ربي العظيم عشر مرات دي السنه كتير من الناس ومشهور بين كل الناس ثلاث مرات قل في الركوع ثلاثا سبحان ربي الى اخره لا السنه عشره ثلاثه دي الفرض والمقصود الطمأنينة أقوم طب ناخد فاصل دقيقة واحدة بس نجهز نفسنا ل... ل... لإن احنا نقوم عشان أوريكم الرفع من الركوع ولا نقول واحنا قاعدين وخلاص لا معلش عشان ناخد ثانية إن شاء الله مش هت... مش هتزيد دقيقة إن شاء الله احبكم في الله خليكم معايا سيب الريموت كنترول من ايدك اثبت خليك معايا خليك معايا هجي لك حالا يلا السلام عليكم ورحمة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما تاخرتش عليكم سريعا سريعا انتوا شايفيني واقف اهو بخلص الموضوع آه، انا احبكم في الله احنا بدانا كنا واقفين بعد ما خلصنا تكبيره الاحرام ثم ايديك حذو اذنيك الله اكبر وركعنا الركوع اللي احنا قلنا عليه ظهرك المفروض تماما وراسك مظبوطة كفيك هم بطن الكفين ثابت على الركبتين فارد صوابعك وقابض على ركبتيك دراعك مفرودة ما هياش لازقة في جنابك كده لا وإنما هي مفرودة خلاص تماما مظبوط وعينيك اهي دماغك اهي ركبك اهي ظهرك اهو خلاص سمع الله لمن حمده انت واقف اهو خلي بالك سمع الله وانت طالع وانت طالع انت راجع سمع الله لمن حمده نزل ايديك اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله العظيم ذكر خطير جدا اوعى تحرك ايديك زي ما انا بحرك ايديا كده لا ده انا مش قصدي ده انا بس ده الانفعال مع الذكر والا تاني تاني انا راكع سبحان ربي العظيم ظهري مظبوط مظبوط وراسي مظبوطه ودراعتي مظبوطه وايديا وكفي كله تمام سبحان ربي العظيم ممكن تكتفي عليه ثم ترفع سميع ايديك مرفوعه معاك اهي اليدين ينزلان مع العبد ويرتفعان مع العبد يسجدان ويركعان الايدين ماشيه معك سمع الله لمن حميده انا شفت اول امبارح يوم الاثنين واحد بيصلي جنبي مش هيزعل مني اكيد شايفني دلوقتي يقول سمع الله لمن حميده الحمد لله رب العالمين. لا كده غلط ايوه سمع الله لمن حمده الامام يقول سمع الله لمن حمده الماموم يقول سمع الله لمن حمده المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ايه ده هو مش النبي قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد نعم بعد سمع الله لمن حمده يبقى انا وانا رافع انا بصلي ورا الامام الامام قال سمع الله لمن حمده انا هرفع معاه ايديا هي هتترفع معايا سمع الله لمن حمده وبعدين ايديا تنزل كده ولا تتحط كده الاثنين صح الاثنين صح لكن انا بنزل ايديا الشاهد ايه إن سمع الله لمن حمده والرسول قال إيه حتى يعود كل عظم إلى موضعه ده موضع رجع العظم الموضع موضع إيديا كده شيخ ابن باز وبعض الفقهاء يقول إيه موضعه إلى ما كان موضعه قبل الركوع كان موضعه كده فيرجع كده الاثنين صح سمع الله ايديا فوق اهي مش كده سمع الله والله اكبر ونزل جد لا لسه سمع الله لمن حمده اللهم ربنا عيني محل السجود اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قول لي كل ده اه ده انا كنت بقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وانزل أج- غلط غلط والله غلط هو ايه اللي غلط بس يا عم الشيخ فهمنا بالراحه الغلط انك تبقى سريع كده ده انت لازم اما تقف وقفتك دي تبقى قد الركوع او قريبه من الركوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الركوع والسجود حظها من القراءه كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء او قريبا من السواء سواء يعني زي بعضها القيام قد الركوع قد الرفع من الركوع قد السجود قد الجلسه بين السجدتين او قريبا من السواء في تناسب قد بعضها فلذلك وانت واقف تركع ممكن تقول سمع الله لمن حمده ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد ربي لك الحمد قد الركوع او قريبا من الركوع تبقى متناسبه مش ترفع وتنزل جري لا هقول تاني الذكر بتاع الرفع من السجود وممكن تختصر على اجزاء منه هقولها ازاي انا راكع رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده بلاش تطول تاني تاني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الواو دي مهمه قوي في روايه اللهم ربنا لك الحمد لكن الواو دي بتدل على انهم جملتين اللهم ربنا يعني سمع الله لمن حمده اللهم ربنا وبعدين ولك الحمد جمله تانية ما احنا عايزين نفهم انا ممكن اقعد اقوم تاني عشان موضوع السجود انا قايم عشان اوريكم ننزل للسجود الش- ازاي خليكم معايا هنقعد دلوقتي عشان نشرح اللهم ربنا ولك الحمد خليكم معايا اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ده احنا خليناها زي الفل اه اه اه اه اه, آه. صلي على الرسول صلي شكرا يا مدني جزاك الله خير آه شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى لا ده انا قاعد عشان اقول لك سمع الله لمن حمده يا نهار ابيض لو تاملتها ده تبقى ليلتك فل يعني ربنا سمع اللي بيحمده شوف الجمله سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر ما قالش حاجه غير اللي بيقول سمع الله ربنا سمع مين لمن حمده للي يحمده ربنا يسمع اللي يحمده قول الحمد لله عشان يسمعك الله يحب ان يحمد يحب ان يثنى عليه احمد ربنا قول لي حاضر اما اصلي يا عم احمد ربنا دلوقتي قول الحمد لله زود الحمد قول كمان قول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله على نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة جدا من أعظم نعم ربنا علينا نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة جدا فعلا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين إن إحنا بنصلي وإن إحنا نقف بين إيدين ربنا وإن إحنا نقرأ قرآن نعمة إنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا سمع اللي يحمده فتبدأ تحمده بقى تقول إيه اللهم ربنا ولك الحمد احمد ربنا قول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات ملو السماء وملء الارض وملء ما بينهما بين السماء والارض وملء اي حاجة تاني وملء ما شئت من شيء بقى شفت بقى لما قلت سمع الله لمن حمده فعايز تسمع ربنا حمد ما حصلش قبل كده ملو السماء وملو الارض وملو اللي بينهم وملو كل حاجة مليت الدنيا حمد سمعوا ربنا سامعك شايفك قريب منك بيحبك وقفك بين ايديه ودخلك بيته قربك قربك وطرد غيرك واسجد واقترب مستعجل عايز تسيب وتروح فين مستعجل بتكروت الصلاة وتخرج هتروح فين هتروح لمين يا راجل اقعد يا ست اثبتي اهدي على مهلك يا شيخ احنا مش فاضيين طب استغفري ربك من الكلمة دي لازم تفضيله ده هو صاحب النعم ولما تحمده ملء السماوات اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء الثناء المدح أنت أهل يعني أنت مستحق أن احنا نمدحك والمجد المجد العظمة والعلو يعني يا رب أنت لك من العظمة والعلو والفضل ما تستحق أن نمدحك عليه ونثني عليك به أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أحق حاجة تقولها أن تثني على الله وتمدحه وكل اللي انت بتقوله ده كلام فارغ وباطل إلا مدح ربنا والثناء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اعترف انك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت لو أعطيت حدش يقدر يمنع ولا معطي لما منعت لو انت منعت ما حدش يقدر يدي ولا ينفع ذا الجد ذا الجد يعني صاحب الغنى منك الجد منك غناه يعني اللي عنده فلوس فلوسه ما تنفعوش عند ربنا قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن الفلوس ما بتنفعش حد عند ربنا ربنا ما بيتعاملش مع الناس على ان ده غني وده فقير ده وزير وده رئيس وده غفير وده تايه وده ضعيف وده كبير وده مريض لا عبد كلنا لك عبد وده المعنى اللي بقوله في الحج وفي العمرة ان شاء الله في فضفضة هتسمعوا حاجة عن عمرة رمضان ربنا يتقبل ويرزقنا الحج والعمرة وما يحرمناش من الحج والعمرة يا رب ويطيب قلوبنا برؤية الكعبة وكل المشتاقين الشاهد ايه آه ولا ينفع ذا الجد منك الجد بقول لبتوع العمرة والحج انه كله بيقلع ويلبس مسكرين واهم حاجة يقلع راسه حدش لابس عمة ولا كاب ولا غترة حمراء ولا بيضة ولا خوذة ولا في الإحرام في الإحرام ولا ولا اسمه ايه اي حاجه ها فيش لازم راسه مكشوفه لان ده اللي بيميز الناس اللي لابسه على راسه اللي لابسه على جسمه كله لابس بشكرين بيض خلعنا اسم الدكتور والاستاذ والشيخ وفضيله الشيخ وسماحه الشيخ و و و كل الالقاب خلعت ولم يبقى لك الا وصف عبد كلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت شوف انت واقف راكع تقول يا رب ما حدش يقدر يدي اللي انت تمنعه ولا حد يقدر يمنع اللي انت تديه كانك بت... ب... بتستمطر رحمات السماء اديني اديني انا محتاج لك ولا ينفع ذا الجد منك الجد عايزك تقول الدعاء ده بقلبك بروحك بعقلك بحضور وانت واقف ومش مستعجل انك تنزل شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها ولا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك هنقوم نعملها ونختم خلي بالك ما تضيعش صلاتك الركن الرفع من الركوع ده ركن لازم تبقى واقف صح وتنزل صح وهسيبك بقى ساجد عشان نتكلم عن السجود الحلقة الجاية ونختم حلقات الصلاة بإذن الله تعالى قبل رمضان نسأل الله التيسير والإعانة والتسديد والثبات وصلى الله على النبي محمد بس هنقول بس إزاي كنت واقف ها انت كنت واقف انت قاعد حافي ولا ايه يا عم الشيخ يا عم انت مالك خليك في نفسك ها انا انا كنت راكع رفعت من الركوع سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد عايز سمع الله لمن حمده برضه تتقال بقلب تتقال بوضوح سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد واقف اه حتى رجع كل عظم لموضعه ايدي رجعت لموضعها والمرافق رجعت لموضعها وكتافي رجعت لموضعها ها ورجلي رجعت لموضعها قلت اللهم ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد واقف مش ايه وملء ما شئت من شيء بعد لا أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم أهوي للسجود الرسول قال إذا هويتم للسجود فانزل بيديك فإنهما ينحطان كما ينحط البدن الايدين نازله وخلي بالك يا يعني حطان دي الايدين نازله الاول وتلقى الارض بيديك نزلت الله اكبر وبدات السجود سبحان ربي الاعلى واسيبك ساجد الى الحلقه القادمه اخوتي في الله انا احبكم في الله استودعكم الله ولقائي معكم في الاربعاء القادم باذن الله تعالى في السادسه لكي يكون امامنا فرصه لان المغرب داخل واحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته